السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجي المستضعفين من المسلمين اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في حلب اللهم يا ذا الركن الشديد ويا ذا الأمر الشديد يا فعالا لما يريد يا من له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في حلب اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في حلب اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في الموصل وفي سوريا وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم عليك ببشار اللهم عليك ببشار وجنده اللهم عليك بالصفويين ومن شايعهم ومن عاونهم اللهم عليك بالروس ومن عاونهم يا رب العالمين اللهم عليك بالتحالف الصليبي ومن عاونه وشاركه يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الموحدين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين اللهم يا رب العالمين من أراد دينك وعبادك الصالحين بخير فوفقه لكل خير ومن أراد دينك وعبادك الصالحين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين حديثنا هذه الليلة نتكلم فيه عن كائن يعيش بيننا مخلوق عجيب جدا هو إنسان وليس بإنسان أسميناه الكائن المسخ لا أقول الإنسان المسخ لأن الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه في أحسن تقويم قال تبارك وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان فين؟ في أحسن تقويم الله عز وجل لما خلقني وخلقك في هذه الدنيا خلقك في أحسن صورة وفي أحسن هيئة جعل لك السمع والبصر والفؤاد والعقل جعل لك كل ذلك ليه؟ حتى تعرف الحق وتعمل به الله تعالى أعطاك القلب قلب والعقل وظيفته إيه؟ أن ترى الحق وتعمل به هو ذا الإنسان وسوى بين جميع الخلق في هذا العطاء فطر كل الناس على ذلك عشان كده المجنون في شريعتنا غير مكلف واحد ربنا خلقه مجنون خلاص هذا مسامح يعني لا حساب عليه بأفعاله في الدنيا يوم القيامة كما قال أهل العلم يمتحن أو غير ذلك مش ده الحديث بتاعنا لكن عموما هو غير مكلف في الدنيا ليه؟ لأن الآلة بتاعته آلة التكليف لم تكن له صحيح؟ أما الإنسان السوي الذي خلقه الله تبارك وتعالى سميعا بصيرا له عقل له قلب له فؤاد هذا إنسان مكلف الله عز وجل أعطاه ذلك حتى يرى الحق ويعمل به وسوى بين الناس جميعا في ذلك فطر الناس جميعا على التوحيد فقال صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطره فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله كل مولود نعم المولود في مصر زي المولود في أمريكا زي المولود في استراليا زي المولود في الصين مفيش حد اتولد من بني آدم كل مولود أي من بني آدم يولد على الفطرة أي على التوحيد إن هو مفطور إن لابد كل رب يعرفه ويتوجه إليه ما ينفعش يكون يعيش في الدنيا الفطرة كده السوية كده يعني لو ترك هذا الإنسان ترك هذا الإنسان دون رسول دون كتاب دون مؤثرات خارجية لا يمكنه أن يعيش دون أن يتجه بقلبه إلى من؟ إلى فاطر السماوات والأرض شيء طبيعي لكن اللي بيحصل قال فأبواه دي بقى الإيه؟ الفتن العارضة الأشياء الداخلة على الإنسان فأبواه يهودانه يخلوه يهودي أو يمجسانه يخلوه مجوسي أو ينصرانه أو ينصرانه يبدأ الإنسان في رحلته في الدنيا دي فتأتيه الفتن من كل جانب فينقسم الناس إلى قسمين قسم يريد الهداية يميل بقلبه إليها يحب الحق يحب الخير يحب طريق الله تبارك وتعالى يميل إليه فهذا يجتبيه رب العالمين يجتبيه ويهديه ويوفقه ويرقيه في مراتب الكمال ويصلح شأنه حتى يفد عليه يوم الموت الصنف الثاني للأسف أراد طريق الشيطان حب طريق الغواية ما عجبوش طريق الاستقامة فصار في الاتجاه الثاني زاغ بقلبه مال بقلبه عن طريق الهداية قال تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى في ناس كده يحب العمى لا يحب الإبصار يحب الظلام لا يحب النور الناس قسمين القسم الثاني ده بقى تبدأ تحصل له مشاكل على قلبه قلب هذا قلبي وقلبك وقلب كل إنسان في هذه الدنيا خلق كالثوب الأبيض الناصع البياض مش أي مشكلة فيه تبدأ تعرض عليه الفتن واحد يحب الخير مش عاجبه الفتنة دي يؤثر مرضات ربنا سبحانه وتعالى فتزيده الفتنة بياضا على بياض يبقى القلب كان أبيض فيعمل إيه يزداد نورا على على نور مفيش مانع مفيش مانع ان القلب التقي ده اللي بيحب ربنا وعاوز طريق ربنا ان في النص يحصل له غيامه حديث جميل جدا جميل جدا جدا يقول فيه صلى الله عليه وسلم صلى عليه ما من القلوب قلب الاسلام ما لم يردك لم يردك ملائكيا انما الطبيعه البشريه هي بتقول ايه ما من القلوب قلب الا وله سحابه كسحابه القمر ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينما القمر مضيء النهاردة مثلا حضرت خطبة الجمعة فتأثرت المصحف فتحته فقرأت وردك فتأثرت واحد مات رحت المقابر فتأثرت حصل موقف أيا كان نزل في قلبك سكينة نزل في قلبك إيمان حصل في قلبك تذكر اي س... ايا كان السبب بقى اسباب كثيره جدا جدا فحصل للقلب اضاءه زي القمر بالظبط يقول بينما القمر مضيء اذ علت عليه سحابه فاظلم اذ تجلت عنه فاضاء لذا بيحكي حالي وحالك بيقول لي تاني اهوت ما من القلوب قلب الا وله سحابه يعني اي انسان حتى لو كان ده من الصحابه النبي صلى الله عليه بيقول ايه قل انه ده كلام مين النبي صلى الله عليه وسلم انه ليغان على قلبي هي دي السحابه دي ما من القلوب قلب يحصل السحابه دي ممكن تاتي السحابه دي لمعصيه عارضه ممكن طبعا ده مش مع الانبياء وممكن تاتي السحابه دي لغفله انت مثلا بقالك اربع ايام ما بتقراش الورد فالنور بتاع القلب يقل ومعامل صلابته قدام الفتن تقل وانت لسه خارج من وردك لسه النهارده سامع موعظه نزلت الشغل جت قدامك واحده لسه القلب عامل زي القمر النور بتاعه يشع فتمر قدامك البنت تعمل ايه ديناميكيا بيحصل حاجه اسمها ايه غض بصر واستمتاع صح ولا لا ديناميكيا ليه لسه القلب فيه ايه في النور القمر قلبك عامل زي القمر لكن بعد الغفله شويه واحد بقاله أربع أيام مفرط في ورده مثلا يعني غفل عن الذكر شوية فيحصل له إن بقى تيجي السحابة دي تيجي السحابة تقف فين؟ على القلب زي السحابة اللي تيجي على القمر قمر نوره عامل كده تيجي السحابة خمس دقايق عشر دقايق فين نور القمر راح فين؟ اختفى أو قل صح ولا لأ؟ يقول إذ علت عليه سحابة فأظلم إذ تجلت عنه الظلام دام ولا شوية ومشيت ده بقى حال القلب الصاحي قلب الحي مش مطالب انه يكون طول الوقت زي الفل ابدا وارد جدا ان انت وانت ماشي في طريق الاستقامة يحصل لك ضربات خفيفة كده يحصل انكسار شوية لكن ده مش استمرار مش ماشي على طول ليه لان الفرق بين ده هو بقى واللي هنقوله ان ده اصلا عاوز طريق ربنا يريد طريق الخير فعلا خارج من بيته مش عاوز يضل ولما بيقع في المعصية بيقع من قبيل ضعف البشرية أو ضعف النفس مش من قبيل الإرادة والترتيب والتخطيط والكلام ده التاني بقى نعوذ بالله منه عمل ايه بدأ أصلا يتلبس بالمعصية والشهوة دي واستحكمت عليه في حياته فأصبح يعيش لأجلها فاختلط القلب بها يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة إيه؟ سوداء حتى تصير القلوب على قلبين قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود كالكوز مجخيا هنا بقى الخطيرة جاية هي بقى اللي هو المسخ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه الله عز وجل رب العالمين ده رب ومن صفات الرب يا شباب إنه بيثيب يعني إيه يثيب؟ شايفنا كلنا في آن واحد وعارف مين يريد ربنا ومين عاوز يمشي في الطريق الصالح فيعمل إيه؟ من تقرب مني شبرا هو رب يعمل إيه؟ تقربت منه إيه؟ رب مطلع عليم شكور تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه ايه باعا ومن اتاني يمشي اتيته ايه هروله يثيب رب رب يثيب يعطيك الثواب والجزاء الحسن والاحسن على ايه ومن يقترف حسنة نعمل ايه نزد له فيها ايه حسنا ده ربنا وبرضه برضه تنساش كما انه رب شكور يثيب العطاء الجزيل والأوفى كذلك كذلك هو رب عليم يعاقب وعقوبات الرب تبارك وتعالى تنزل على القلوب وعلى الأبدان خليك معايا درس النهاردة درس مهم جدا جدا جدا لأننا في عصر المسوخ في عصر المسوخ العقوبات الربانية تنزل على القلوب وتنزل على الأبدان فالله عز وجل الله عز وجل يطهر القلب والله عز وجل أحيانا لا يريد أن يطهر هذا القلب الله تعالى يختم على قلب العبد ويطبع على قلب العبد ويمسخ قلب العبد وربما يمسخ العبد في صورته النهارده مع عقوبه اسمها عقوبه المسخ ايه معنى المسخ وايه معنى انسان ممسوخ المسخ باختصار شديد جدا بتعبير بسيط جدا تبديل الخلقه من اصلها الى غير ذلك مسخ معناه ايه تبديل الخلقه من اصلها من اصل الخلقه يعني الى صوره غير ذلك وهذا المسخ قد يقع على الصور يعني الانسان منا له صوره معروفه تشوف تقول اه ده انسان ده قرد ده خنزير ده كلب معروف صور لا يت... لا يختلف اثنين ان ده صوره الانسان احيانا تاتي عقوبه المسخ على الصوره انت متخيل يعني ايه على الصوره يعني انسان ربنا خلقه في صوره الانسان تاتيه عقوبه دنيويه فيغير الله صورته من صوره الانسان الى صوره الايه الحيوان صوره والعقوبه الثانيه الله تعالى يبقي صورته كما هو صورة إنسان لكن يمسخ قلبه قلبا آخر تعال نشوف بقى كده هل هذا وقع؟ نعم ودايما أقول القرآن الكريم مش كتاب قصصي تسلية يعني كل حرف مذكور في القرآن رسالة من ربنا ليك وليكي وليك كل حرف مذكور ربنا أراد منك إنك تقف معاه وتفهم ده ليه؟ وخلي بالك الآيات اللي جت في القرآن بتتكلم عن بني إسرائيل اللي هم اليهود ها التي تتكلم عن اليهود وبني إسرائيل مش من باب الحكاية والأساطير والتاريخ لا النبي قال لنا إيه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو جخ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن عشان كده أمرنا في غير ما حديث فقال إيه الخالف اليهود خالف المجوس خالف المشركين خالف النصارى لا تكونوا مثلهم لا في المعتقد ولا في الأفعال ولا في الأخلاق واضح ولا مش واضح يا اخوانا كده طب تعال نشوف بقى ما الذي حدث اليهود دول حاجة عجيبة جدا ناس يعني من سلالة الأنبياء وده أول أمر مرعب تعرف يعني إيه من سلالة الأنبياء يعني مفيش واحد من اليهود إلا وجده كان إيه النبي خبر أبيض اقرأ النهاردة سورة البقرة كده وسورة الأعراف وشوف الفئة دي إزاي ربنا عز وجل غاضب عليها ولعنها ربنا بيقول في القرآن إيه لما جم اليهود يقولوا احنا احسن منكم ربنا قال لهم قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ده وصفهم هم الشاهد معنا في الآية بيقول إيه وجعل منهم القردة والخنازير يا خبر هو مين اللي بيجعل ما هو إن أنا وإنت نواصينا بيد من بيد الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحول صورة العبد من هيئة إلى هيئة فكان من عقوباته رب رب العالمين سبحانه وتعالى على فريق من بني إسرائيل من ضمن العقوبات إنه عمل فيهم المسخ حدث ده إمتى؟ تعال نشوف يقول تبارك وتعالى في سورة البقرة آيتين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم دي القول هنا اسمه ايه اسمه التكوين كونوا قردة خاسئين يعني في منتهى الذلة إنسان يتحول إلى قرد وفي منتهى الذلة فجعلناها نكالا أي عقوبة لما بين يديها وما خلفها هو مين؟ إحنا إحنا وموعظة لمين؟ للمتقين الدرس ده اللهم اجعلنا من المتقين موعظة اهو موعظة ليه؟ عشان كما سنعرف أن هذا الوعيد متوجه إلى هذه الأمة الآيات ديت جت بقى فيها شوية تفصيل بس سورة الأعراف تعال نشوف الآيات في الأعراف عاملة إزاي جميلة جدا قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر تسمعوا عن إيلات؟ هي دي إيلات كان اسمها أيلة ها؟ هي إيلات دي بقى فيها القصة اللي تسمعوها النهاردة دي إن شاء الله يقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعني كانت ترسو هذه القرية على شط الإيه؟ البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون عدل ولا ظلم عدل مع انه هو اصلا لو اختبر العبد باي شيء اختبار صح طالما ان في قدرتك مش كده انا كلفتك وبعمل لك اختبار هتنجح او ما تنجحش ومع ذلك كان الاختبار ده هو ليه وهذا الابتلاء ليه لان الله تعالى يعلم فسقهم لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد بعلمه خليك معايا الله لا يحاسب العباد بعلمه انما يحاسب العباد بفعلهم حطها قاعده عندك ربنا عارف انا وحضرتك وحضرتك هنعمل ايه من قبل ما يخلق سيدنا ادم اصلا صح كان ممكن في لحظه يخلق سيدنا ادم وفي لحظه يخلق كل الناس اللي من ذريه سيدنا ادم ويقول ايه دول في الجنه شو. ودول في النار 100 سنه 200 سنه ودول في ابد الابد لكن لان الانسان وكان الانسان اكثر شيء ايه جدلا ده هيبقى يوم القيامه ويتعلم كمان الكلام يقول له يا رب انت اجرتني من الظلم صح ولا مش صح صح طيب انا معلش بقى لا تقول لي ملائكه ولا تقول لي صحف ولا الكلام ده ولا الملائكه ولا الصحف ولا اي حاجه ولا اي حاجه ما انت عايز مين يشهد عليك انا اللي اشهد على نفسي خد بالك يعرف يتكلم يعني لسن فربنا عز وجل خلاص فيختم الله على على فيه فتتكلم الايه الاعضاء بايه بقى بعلم الله ولا بفعل العبد بافعال العبد طيب ربنا بيقول ايه بقى وإذ قالت أمة منهم يعني طائفة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين تعال بقى نشوف القصة إيه اللي حصل حصل كالآتي الناس دول ناس من بني إسرائيل زي ما احنا قلنا يعني أجدادهم إيه أنبياء الناس دول الله عز وجل يعني ابتلاهم بشيء ان هم ايه حرم عليهم الصيد يوم الايه يوم السبت اليوم السبت ده يوم عباده تعبدون الله عز وجل فيه فيش فيه صيد خلاص خلاص امر رباني امر رباني ثم اصطادوا طول الاسبوع فوقع الاختبار ان يحصل ايه طول الاسبوع من اول يوم الحد لحد يوم الجمعه ولا سمكه ينزلوا بال... بالسفن وبالمراكب الصيد ولا سمك فيش فيرجع الناس كل يوم ولا يجون سمك أهل العلم بيقولوا إيه طيب هل كانوا مضطرين للسمك في بعض الروايات أنه كان عندهم خير ولكن كان عندهم نهم وشهوة للحم الإيه السمك كان عندهم تعلق شديد جدا بأكل الإيه السمك بيعشقوه عشق استحوذ على قلوبهم مش مثلا هيموتوا من الجوع ولا حاجه ابدا لكن ربنا ابتلاهم بدي ينزلوا لحد الاثنين الثلاث ولا سمكه يوم السبت بقى يحصل ايه يوم السبت اللي هو ممنوعين فيه تاتي الحيتان الى الشاطئ يقولون في بعض الروايات حتى انها تشير اليهم باذنابها حوت يجي يقعد يعمل له ايه يتلمض له كده وطبعا هو واقف طيب بكره ينزل بكره الحيتان اللي كانت مغرقه الشط دي ولا سمكه راحوا فين خلاص الله عز وجل هو ملك هذا الكون الكون سبحانه وتعالى الاسماك دي ماموره ماموره فالمهم ماذا نفعل جم مجموعه كده من الناس بقى خليك معايا فريق من ال... ال... القريه قال طب ما نعمل حيله مش ربنا قال ما نصطادش يوم السبت التحريم ايه لا تصطادوا يوم السبت احنا مش هنصطاد يوم السبت خالص اطلاقا امال هتعملوا ايه يا جماعه قالوا هنحفر على الشط حفر يوم ايه يوم الجمعه اللي هو يجوز فينا لنا فيه الايه الاصطياد نحفر حفر كده على الشط فتيجي الاسماك يوم الايه يوم السبت فالسمك يقع فين في الحفره يجي يطلع ما يعرفش يطلع فنعمل ايه نصطاده امتى يوم الحد احنا صطادنا امتى دلوقتي يا اخواننا السبت ولا الحد في الظاهر اصطادنا امتى؟ في الحقيقة اصطادنا امتى؟ السبت ده اسمه ايه بقى؟ اسمه التحايل على الشرع التحايل على الأمر هو مش عايز يخش دغري فبيعمل ايه؟ بيلف من عند الزنكلون كده واخد بالك بيلف لكن هو في النهاية هيوصل ولا مش هيوصل؟ هيوصل لكن مش عايز ياخد الأمر دايركت كما يقولون إنما يخادع ربه والله ايه؟ خادعه ده اللي حصل ده قسم من الأمة من الناس دول الناس الصالحين في الأمة دول في المجموعة دول راحوا ينكروا على الجماعة دول يا جماعة اتقوا الله ده تحايل على الشرع انتوا كده اصطدتوا يوم السبت انتوا كده فعلا عصيتوا ربنا لكن دي لفة ده خداع ده تزوير تدليس ما سمعوش كلامهم فريق من الناس في النص سكتوا لا شاركوا الجماعة اللي بيصطادوا ولا راحوا أنكروا على الجماعة اللي اصطادوا لا انكروا بيسموهم الايه المداهنون المداهنون لما يا عم مالناش دعوه دول عالم فجره دول عالم فسقه خلاص ربنا هيعذبهم اكيد طب انصحوهم طب كلموهم طب عظوهم طب نبهوهم جايز يرجعوا بل بالعكس من البجاحه بتاعتهم عملوا ايه راحوا للجماعه المؤمنين لما تعظون قوما يعني بينكروا على مين لم ينكروا على الفاعلين انما انكروا على الواعظين لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا كان الرد ايه قالوا معذره الى ربكم احنا بنقدم العذر لربنا لان ربنا امرنا ان نامر بالمعروف وننهى عن الايه عن المنكر ما نشوفش المنكر كده ونسكت هذا عذرنا امام الله حتى اذا جاء العذاب يبقى عندنا ايه ها عذر يكون عندنا ايه عذر وفعلا دن الامر مجموعه من الايام وده برضه من البت- من البلاء لان العبد لما يلاقي غيره وقع في المعصيه ولم يعاقب يحصل له ايه يتجرأ واحد مثلا بياكل ربا وشايف وله وله واحد صاحبه ما كلش الربا شايف اللي بياكل ده عمال المال ايه الكوم يكبر النهارده المليون بيجيب كام 10 مين 200000 ما هو النهارده الفايده 20% خليك معايا مش واخدين بالكم ولا يا جماعه مش عايشين معانا ولا ايه المليون بيجيب 20% النهارده في مصر اه الكلام ده حقيقي ماشي كده فواحد يقول لك انا ادفع مليون اخد في السنه كام 200000 لا اشتغلت ولا عملت وخدت لي كام 200000 واضح كده ولا مش واضح فواحد صاحبه يقول له طب وبعدين ما ده حرام وده ربا وده ما يجوزش صاحبه عدت السنه وخد المليون ومعاه كام 200000 والتاني فلوسه زي ما هي وصاحبه زي الفل مورد والعيال بتكبر وبتخش المدارس وزي ولا جرى له حاجه يا عم اهو صح ولا لا وهذا من امهال الله عز وجل كده اسمه ايه اسمه الاستدراج ها الاستدراج فده اللي حصل فتره كده معلومه عند الله عز وجل بعض الايام وفجاه اذ بالمجموعه الصالحه دي خدوا قرار ايه القرار قالوا احنا بقى عشان نفارق الناس دي نفارقها تماما نبني بيننا وبينهم سور فبنوا سور قالوا بصوا بقى انتوا انتهكتم الحرمه وتحايلتم على الشرع هذا فراق بيننا وبينكم انتوا الناحيه دي واحنا الناحيه دي خلاص قعدوا دول الناحيه دي ودول الناحيه دي وايام وفي يوم من الايام لم يسمعوا حسا لاصحابه مش ولا حس جماعه جرى لهم ايمات ولا ايه هنقولها هوت فالمهم المجموعه الصالحه ديت قالوا والله ان لهؤلاء لشانا في حاجه حصلت اكيد ايه بقى اللي حصل قالوا هلم فلنتسور عليهم الجدار ولنرى ماذا حدث فتسوروا الجدار فنزلوا عليهم فإذا الجميع قد مسخوا قردة وخنازير القردة والخنازير يعرفون أقاربهم من البشر وبنو البشر لا يعرفون إيه يعني أصبح كلهم شكل بعض قردة شكل بعض خنازير شكل إيه بعض وأصبح القرد يأتي إلى أخيه المؤمن ويبكي فيقول له المؤمن ألم أنهك فيشير برأسه بلى وتأتي الخنزيرة أو الخنزير إلى أخيها أو إلى قريبها ويقول له ألم أنهك فيقول بلى وما هي إلا أيام حتى أبادهم الله جميعا اللي هم مين؟ اللي مسكوا إيه؟ قردة وخنازير السؤال بقى هنا دول فرقتين يا مولانا فين الفرقة الثالثة؟ الجماعة المدهنين ابن عباس حبر الأمة وأعلم الأمة بتفسير القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويقول يا ليت شعري ماذا فعل الله بالفئة الثالثة لا يدري حتى أنه صح عنه أنه قال أن العذاب قد لحقهم كما لحق من الفاعل ليه لأن في الحديث أن الخطيئة إذا فعلت إذا إيه فعلت كان من غاب عنها فرضيها كمن إيه كمن حضرها وإذا نزل العذاب عم الفاعل والساكت إذا نزل العذاب عم الإيه الفاعل والإيه والساكت وهذا قول لابن عباس صحيح عنه السؤال بقى هنا لماذا مسخ هؤلاء قردة وخنازير تعال نشوف الكلام الجميل ده اللي ينكتب بالذهب يقول ابن تيمية رحمه الله ركز معايا والله يبارك فيك يقول والله أعلم مسخوا قردة ليه يا مولانا قال لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان وفي بعض ما يذكر من أوصاب من أوصافه شبه منه فلما اسمع فلما مسخ أولئك المعتدون دين الله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته مسخهم الله قردة يشبهونهم في بعض ظاهرهم تاني يقول ايه يقول لما مسخوا الدين مسخهم الله قاعدة المشهورة عندنا الجزاء من جنس العمل لما مسخوا الدين لما غيروا الدين الدين حقيقته ايه ان تمتثل الامر لا تصد يوم السبت عمل ايه خلاص طب هو عمل ايه تحايل فتمسك بالامر ظاهرا لكن في الحقيقه اصطاد ولا ما اصطادش اصطادش اصطاد فكان الجزاء ايه ان يمسخ الى صوره تشبه صورته اللي هو ايه قرد سبحان الله لذلك عندنا حديث جميل جدا في البخاري يقول صلى الله عليه واله وسلم ليكونن من امتي اقوام اسمع معايا الكلام ده جميل جدا ومهم جدا ليكونن من من ايه من امتي يعني دول مسلمين ولا كفار مسلمين طيب يستحلون الحر يعني الفرج الزنا يعني والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم راية يعني يروح عليهم يعني رجل بسارحة يعني بغنم لهم يأتيهم الفقير لحاجة فيقولون له اللي هم مين؟ اللي هم استحلوا الحر والحرير والمعازف والخمر يقول لهم واحد فقير عايز صدقة يا جماعة تعال بكرة فيرجع الله الرجل إليهم في الغد يقول فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ قردة وخنازير إلى يوم القيامة دول ناس منين؟ الأمة تعال نربط بين الحديث ده وبين قص- قصة بني إسرائيل خليك معايا إيه معنى كلمة الاستحلال؟ الاستحلال دي لها معنيين المعنى الأول إن الواحد يرى الحرام حلالا يعني الزنا الزنا حرام ولا حلال؟ لو واحد قال لا الزنا ده حلال ده اسمه ايه؟ اسمه مستحل اسمه ايه يا شباب؟ مستحل يعني ايه؟ يعني رأى الحرام ايه؟ حلالا واستحلال الحرام الثابت في القرآن الكريم وأجمعت عليه الأمة ده اسمه ايه؟ كفر طب الجماعة دول كفروا؟ كفروا؟ ما كفروش النبي بيقول ايه؟ من أمتي أقوام يه يستحلون ايه معنى الاستحلال في الحديث دوت قال لك معنى الاستحلال هنا غير المعنى المعروف معنى الاستحلال هنا انهم ياتون الزنا ويشربون الخمر ويلبسون الحرير ويعزفون المعازف في صورة الفعل الحلال وكأنه حلال ازاي برضو يا مولانا يسمونه بغير اسمه هو في الحقيقة اسمه زنا بس سماه زواج عرفي هو في الحقيقة اسمه ايه زنا ولد في الجامعة قابل بنت حبها او عاوز يعمل معاها علاقة هو في الجامعة لا بتاع جواز ولا بتاع نيلة وعنده شقته ابوه قاعد في قطر ولا في الكويت ولا سايب له شقة والبنت موجودة هو برضه عنده استقباح للزنا هتجيله في الشقة يعني برضه تقيلة يعني وشكلها وحش قوي أزني طب تعمل ايه كلمة زنا دي وحشة قوي ايه رأيك يا بنت الناس هنجيب ورقة واقول لك ايه زوجيني وتقولي ايه قبلت ونعيش احنا الجزء ايه زي اللوز زي ما انت بتقول كده وتقول لك معايا ورقة والله يا عم الشيخ هننصب على بعض هو ده اسمه زواج هو زواج فين ها في الظاهر بيخدع نفسه مش بيخدع ربنا صح فهو الآن استحل الزنا استحله ازاي يعني يعني أتى الزنا في صورة أقنع نفسه أنها إيه حلال خد بالك المعازف قال لك إحنا نعملها في صورة حاجة اسمها الفن الراقي الهادف الفن الراقي الهادف تحرموا الفن الفن الراقي الايه الهادف وهو يرقق الطباع خد بالك فيحطه لك في قالب غير الايه غير القالب عشان كده بقى يقول صلى الله عليه وسلم حديث بقى واضح الحديث دوت يقول اسمع لا يشربن ناس من أمتي الخمر يا الله برضه من أمتي يقول يسمونها بغير اسمها آه عملوا إيه؟ يسمونها بغير اسمها خد لك كاس خمرة أعوذ بالله خمرة مين لا يا عم ده حاجة تانية ها؟ اسمها إيه؟ أيا كان بقى مشروبات روحية ولا بتاع فيغيروا الاسم ظنا منه أو تعاميا أو تجاهلا أو تدليسا وكأن تغيير الاسم سيغير الإيه؟ المسمى لا اضحك على بعض يقول يسمونها بغير اسمها اسمع يعزف على رؤوسهم بالمعازف باختصار شديد اللي يقنعك ان المعازف فيها خلاف بيضحك عليك في اجماع منقول نقل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه على ان المعازف احداثها بدعه لم يكن في دين الاسلام دعك من الذين يسوغون لك الباطل مجرد المعزف لا يجوز من المعازف إلا الدف في الأعياد للبنات والأفراح بس حتى ابن حجر العسقلاني لما سألوه عن استعمال الدف للرجال في الأفراح أخونا عبد الله هيتجوز فقال لك إيه رأيك أخ محمد وأخ عبد الله أنا هتجوز النهاردة تيجوا تطبلوا فوقي بالإيه؟ بالدف فالأخ محمد راح بالحيطة الطويلة ده ها وجنبه الأخ عبد الله وبدأوا إيه؟ تربت التيت قال ابن حجر ولا يفعل ذلك من الرجال الا بين قوسين كده اهو محدش يزعل بقى ها الا المخنثون ماشي كده يا اخوانا طيب يقول هنا تاني حديث صوت لا يشربن ناس من امه الخمر يسمونها بغير اسمها واحد اثنين يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات والايه والايه والمغنيات يقول يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القرده والخنازير وهذا كما قال اهل العلم مسخ حقيقي اللهم لا ترنا هؤلاء يا رب عشان كده النبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل الربا هنسميه ايه فايدة وهو مقر في ذات قلبه ان ده ربا ومع ذلك يقول لك اعمل ايه الشيخ فلان قال خلاص خلي الشيخ ينفعك خلي الشيخ ينفعك ايوب السختياني بيقول كلام خطير بيقول ايه يقول يخادعون الله كانما يخادعون الصبيان لا اله الا الله يخادعون الله كانما ايه يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون عارف في واحد ممكن مثلا ايه يروح يعمل حاجه حرام وهو مقر وشايف نفسه ان هو ايه مجرم واحد زنى مثلا هو بيرتب للزنا نعوذ بالله بيرتب للزنا وواقع فيه يشعر بغصه عسى الله ان يتوب عليه صح ولا لا بخلاف واحد تاني مزور مدلس اقنع البنت المسكينه الساذجه دي لا لا يا بنتي وهجيب لك محامي اهوت كمان يقول لك ان ان ده جواز وورقه ممكن نوثقها في المحكمه ويجيب البنت المسكينه الساذجه دي ويمضيها على الورقه قال يعني هو كده اتجوز وتروح له كل اسبوع في الشقه بتاعته ويقعد معاها بالسنه والسنتين زواج عرفي يقول لك انا مش بزني مش بتزني يقول يخادعون الله كما يخادعون الايه الصبيان النهارده انتشر جدا وسط الشباب ما يسمى بالتسويق الشبكي كل سنه سنتين تطلع لنا شركه تطلع شركه ولان اغلب شبابنا للاسف الشديد للاسف الشديد يحبون الدخل السهل الايه السريع الكبير لك شفت الواد فلان مع عربيه اوبل اهوت يا عم اه يعني هو ده معقول في الغالب ده مش معقول لان الطبيعي عند الناس ان ده مش ب... مش ده اللي بيحصل صح ولا لا يبدا يجيبوا بقى التسويق الشبكي والتسويق الشبكي ما هو الا ميسر ميسر ميسر قمار في صوره تسويق النهارده الشركات مرطرطه في الزقازيق وكل يومين يتصل بيها الشباب قمار مايسر يقول له تعالى دي سلعه اهي هي ب 1000 جنيه في الاصل يعني ب 1000 جنيه بس انا بعالج ب 3000 جنيه ليه يا عم 3000 جنيه ليه؟ ما انت خلي بالك لو جبت واحد هتاخد عليه نسبه ولو الواحد ده جاب واحد هتاخد عليه نسبه ولو الواحد التاني ده خد- جاب واحد هتاخد عليه نسبه وانا هاخد نسبه عليك وعلى اللي جه وعلى ويقعد يكلمه على العموله فالتاني يعمل ايه؟ يبدأ لعابه يسير على الإيه؟ على النسبة فيخش في القمار ظن منه أن ذلك حلال ويعلم في قرارة نفسه أن هو ده إيه؟ في شبهة وفي مشكلة لكن في فلوس يا مولانا وشاف بعينه الواد جاي اللي هو بيكلمه ده راكب العربية اللي اللي مش عارف عاملة إزاي ولابس البدلة اللي عاملة إزاي يقول لك طب ما جايز ربنا يكرمنا و... وما فيش إلا شهرين ثلاثة أربعة ويظهر النصاب وفي الآخر يقول لك الحقونا يا مشايخ فاكرين القضية المشهورة بتاعت الزقازيق من ثلاث سنين ولا نسينا يا إخوانا النهاردة نفس الكلام التأمين التأمين الموجود النهاردة التأمين على الحياة والتأمين على الكذا وكذا التأمين- ما هو إلا ميسر ميسر والناس داخلة فيه زي الفل عادي جدا يسمونها بغير إيه بغير اسمها الحيل دي موجودة في الأمة من زمان وكل يوم يطلع فيها جديد كما فعل اليهود لدرجة إن حصل مرة أيام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قصة عجيبة جدا من أغرب ما أنت سامع بيقولوا له يا مولانا في امرأة عايزة تفارق زوجها واحدة عايزة تطلق من جوزها سيبه يعني وجوزها مش عاوز يطلقها تعمل ايه المفروض تعمل ايه يا شباب تخلع نفسها مش عارفه تخلع نفسها مش عارفه توصل تعمل ايه الست ديت فراحت لشيخ من الجماعه اللي هم الثلاث ورقات دول تخيل افتاها بايه اسمع بقى الفتوى الجميله دي فافتاها هذا الشيخ ان ترتد عن الاسلام فتبين منه ما هو لو ارتد بقت ايه كافره ومجرد ما ترتد العقد اللي بينهم يحصل ايه ينفسخ قال لها ارتدي ثم عودي الى الاسلام ايه رايكم قال الامام احمد اسمع بقى قال من افتى بهذه الفتوى ومن علم بها ورضيها ومن فعلها فهو كافر خارج من مله الاسلام صح ولا مش صح عشان كده يقول صلى الله عليه وسلم اسم هذا الحديث الجميل جدا جدا والخطير جدا جدا يقول يأتي على الناس زمان يستحل أو يستحل فيه خمسة بخمسة يستحل فيه خمسة بخمسة يقول يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها والسحت بالهدية والقتل بالرهبة والزنا بالنكاح والربا بالبيع تقول له ديت ايه كنت مره اشتغلت مع بعض اخواننا فالمهم كنت شغلت له محاسب يعني فاداني الدفاتر عشان اسجلها وادخلها على الكمبيوتر فلقيت كده في السجلات 30000 اكراميه احنا طبعا ما لا ليا في القصه ولا بتاع ما اعرفش انا متعود الاكراميه دي مثلا واحد بيكرم واحد يديله كام يعني 500 جنيه يا راجل لكن 30000 اكراميه فانا طبعا استوقفني الايه الرقم جدا يعني فوقفت الكلام لحد ما الراجل جه راجل محترم جدا يعني وقلت له بعد اذنك ايه دي 30000 اكراميه ازاي فضحك قال لي انت عارف بقى بتوع مش عارف مين مش هسمي طبعا وبتوع مش عارف مين الورق بيروح عندهم بيحصل ايه بيوقف عشان الورق يمشي لازم ايه تدفع قلت له دي مش ما ما اسمهاش اكراميه قال لي امال اسمها ايه قلت له اسمها ايه قلت له بص انا هكتبها في الورق ايه رشوه قال لي ط- قلت له هكتبها رشوه وفعلا قد كان قلت له هي اسمها رشوه حكمها بقى ده عندك انت انت بقى كنت مضطر ولا مش مضطر هي اسمها ايه رشوه ده هديه يا عم الشيخ هديه افلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تاتيه ايه هديته طيب ده يا اخوانا المسخ بالتحايل على الشرع مسخ بقى حقيقي سيقع لهذه الامه يقول صلى الله عليه وسلم لا يكونن في هذه الامه خسف ومسخ وقذف فقال رجل متى يا رسول الله قال إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات المغنيات وضربوا بالمعازف أهل العلم قالوا هذه الأفعال في حد ذاتها حتى لو لم تغير أسماؤها فهي من أسباب المسخ تاني تاني الحديث ده مرة تانية أهو شرب الخمر وسماع المغنيات والضرب بالمعازف التلاتة ده هم لوحدهم من غير ما يلويها يعني ما يحط لها اسم جديد هذه الأفعال إذا اجتمعت كفيلة بحدوث الإيه؟ ها؟ المسخ طيب ابن القيم بيقول كلام خطير قوي بيقول إيه فالمسخ في هذه الأمة واقع على صورة القردة والخنازير وهو في طائفتين نعوذ بالله اسمع بقى كده بيقول ان هيحصل في الامه دي ناس هتمسخ قرده وناس هتمسخ خنازير مسخ حقيقي يقول وهو واقع في طائفتين الطائفه الاولى علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه فقلب الله صورهم كما قلبوا دينه احنا قلنا بقى اهو المسخ ده عباره عن ايه تغيير تغيير الصوره من صوره الى ايه الى صوره فلما قلبوا دين الله ومسخوا دين الله وغيروا دين الله وقدموا للانسان للناس دينا مزيفا كان الجزاء ايه ان يمسخوا وتغير صورتهم كما غيروا صوره الدين عشان كده ربنا عز وجل اخذ الميثاق على اهل العلم في فرق كبير جدا للعالم انه يسكت يسكت يقول انا معذور ممكن يسكت يقول انا معذور وانه يتكلم ويدلس اللي هون اشد يتكلم ويدلس صح يا اخي انت مش عارف تتكلم الحق اعمل ايه اسكت اسكت اما ان تنطق الى الناس وتبلغ للناس دين غير الدين عشان كده ربنا عز وجل اثنى على الانبياء والايه قال الذين يبلغون رسالات إيه؟ رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب ها لتبيننه للناس ولا تكتمونه في ناس النهارده بترسخ للاستبداد بان هو ده دين الاسلام كذبه كذبه مدلسون وسيمسخون قردة وخنازير الفريق الثاني قال دول دول علماء السوء التانيين بقى قال والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم والله العظيم انا مش عارف الامه رايحه فين حوالي ثلاثة أربعة أيام كده في كلية من في مصر والعجيب في الصورة العجيب في الصورة إن الشباب جايين حاطين فاصل ما بين الأولاد والبنات عشان مبقاش في اختلاط فاصل في النص كده البنات ثلاث ارباعهم لابسين اشرب والاولاد واقفين الناحيه الثانيه حفله في احدى الكليات وجايبين مغني بدون ذكر اسمه تشوف العدد والهيصه تسقيف امر عجيب جدا جدا دي صوره الفلاحين صوره مصغره لصور تانية انتوا عارفينها فين عامله ازاي صح ولا لا وده التطور الطبيعي اهو يقول والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم قال ومن لم يمسخ منهم في الدنيا مسخ في قبره او يوم القيامه ده مسخ حقيقي مسخ الاخطر بقى الاخطر الاخطر لان هذا موجود معنا الان مسخ القلوب ازاي يعني ربنا خلق القلب ده في الاصل نقي طاهر قلبك وقلبي وقلبك وقلب كل انسان مننا خلق هذا القلب طاهرا نقيا ليعرف ربه ويعرف الحق ويعمل به لكن احيانا يمسخ القلب من قلب انسان الى قلب خنزير او يمسخ القلب من قلب انسان الى قلب كلب او قلب فأر او قلب حمار او قلب سبع ازاي تعال نشوف يقول ابن القيم ابن القيم ده انصح كل اخواني يعني كل اخواني اللي انا بحبهم في الله حاول تقرا لابن القيم هذا الرجل يصح ان يقال فيه فعلا يعني من امهر اطباء القلوب بيقول ايه ومنها اي من العقوبات اسمع كده ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصوره الصوره موجوده ولا مش موجوده زي ما هو انسان هتشوفه عادي انسان لكن ايه اللي مسخ قلب يقول فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في اخلاقه واعماله وطبيعته فيمسك القلب على قلب ايه ها الحيوان اللي ايه اللي بينهم ايه مشابهه يقول فمن القلوب ما يمسخ على خلق خنزير لشدة شبه صاحبه به ومنها ما يمسخ على خلق كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك تعال نشوف يقول وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم خدها قاعدة ولا يظلم ربك إيه أحدا يقول فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها لتتم المناسبة ويكمل الشبه وهذا غاية الحكمة عايز أقول أن قبل أن يمسخ أصحاب السبت قردة كانوا في الحقيقة قد سبق المسخ الصوري مسخ الإيه؟ قلب فلا يحدث مسخ الصور إلا وقبله مسخ إيه؟ القلب هو أصلا بيحتال قبل كده بيمكر قبل كده لكن ربنا أمهله لحد ما جت التكة دي فإيه اللي حصل؟ أصبح المسخ مسخا إيه؟ كاملا يقول واعتبر, واعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازير كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها إن كنت من المتوسمين التوسم اللي هو الإيه؟ الفراسة سبحان الله ابن القيم بيقول بقى دلوقتي إن في ناس اللي هم أهل الإيمان ربنا بيقذف في قلوبهم وعيونهم نورا يرون الممسوخين حقيقة تعال شوف بيقول فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورة بصورة الإنسانية فاقرأ اسمع يعني نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق أي حد بيمكر قلبه بيمسخ على قلب مين قرد يقول الذين لا عقول لهم بل هم من أخف الناس عقولا وأعظمهم مكرا وخداعا وفسقا فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم ولا سيما تعال بقى شوف بقى مين بقى اللي زينا النها- اللي زي النهارده في الدنيا دول مسخوا خنازير يقول ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل هم مين مين خير الناس بعد الرسل الصحابة طيب مين الناس اللي بيعادوا الصحابة الروافض تعال نشوف بقى يقول ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه يا نهار أبيض بقول تظهر وتخفى بحسب الإيه؟ الخنزيرية الروافض دول دركات والله العظيم عن- عندما أقرأ في كتب هؤلاء ال- ال- الفجرة هؤلاء وكيف يتهجمون على الصحابة وكيف يقعون في عرض أمنا عائشة سبحان الله حاجة في منتهى الخبث ومنتهى القذارة والدناءة يقول تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه فإن الخنزير ليه يا مولانا خنزير يعني قال فإن الخنزير فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردأها طباعا ومن خاصيته شوف بقى بيقول بقى إيه المميز إيه ال- القاسم المشترك ما بين دول والخنزير أنه يدع الطيبات فلا يأكلها خنزير بيعيش فين في الزبالة أعزكم الله أكل الطيب قدامه فيعمل إيه يروح للايه خبائث وكل من كل من يسر الله له الطيب فتركه واعتاض عنه بالخبيث فقلبه ممسوخ على صورة الخنزير كل من ترك الطيب واحد متجوز والله العظيم تأتينا رسائل يشيب ل- لهولها البل- ال- ال- الولدان كما يقولون واحد متجوز متزوج عنده زوجته وزوجته تشتكي ان هو مدمن مواقع اباحيه طب انا افهم بقى يعني ده انسان سوي ولا ده منكوس ممسوخ ممسوخ ممسوخ هذا إنسان ممسوخ عندك الحلال الطيب وتذهب إلى هذه الأشياء مسخ خنزير في صورة إيه؟ ها؟ في صورة إنسان يقول ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها ويقوم الإنسان عن رجيعه عزكم الله فيبادر الخنزير إليه ده أكل الخنزير يأكل إيه؟ فضلات الإيه؟ الإنسان طيب إيه بقى اللي عمله قال فتأمل مطابقة هذا الوصف لهؤلاء أعداء الصحابة كيف تجده منطبقا عليهم فإنهم عمدوا عملوا إيه بقى الروافض عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرؤوا منهم ثم عملوا إيه بقى والوا أعداء الله من النصارى واليهود والمشركين فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار بغداد أيام التتار وقعت إزاي هؤلاء الروافض بن العلقم المجرم هذا راسل التتار وجاء بهم لقتل أهل السنة في بغداد ليه؟ حقدا على أهل السنة طب يا أخي هب هب إن دول أحفاد الصحابة اللي هم عندك كفرة كفرهم أعظم من كفر التتار طب يعني النهاردة في, في روسيا أهل السنة اللي في, اللي في سوريا دول النهاردة بيقولوا حرب مقدسة ونحن جئنا ننتقم للحسين ونحن نقتل النواصب والله العظيم ترى الصور منتهى البشاعة والله اليهود لا يفعلون ذلك اليهود لا يفعلون ذلك الفلسطيني اللي مسجون في سجون اليهود احيانا يكرم اكثر من هؤلاء رايت منظر واحد مقتول خلاص قتل وواحد رافضي معه سكين يضرب في راسه وصدره وفي كل جسد بمنتهى الغل هو الغل ده جاله منين طعم طعم ان دول احفاد الصحابه ومن بعدهم وظلموا ال البيت والكلام ده اهو فقلبه ممتلئ غل جاي ينتقم للحسين ونحن والله اولى بالحسين منهم رحمه الله ورضي الله عن الحسين ووالله لم نرضى قتله بل ملعون من قتله وملعون من استغل قتله لقتل المسلمين هؤلاء المجرمين والوا الروس وجاءوا بهم إلى بلاد المسلمين يقذفونهم ليل نهار فهم كالخنازير يقول ومناسبة هؤلاء بهذا الضرب يعني من الخنازير فإن لم تقرأ هذه النسخة فلست من المتوسمين يقول أيضا رحمه الله تعالى إذا اتصف القلب بالمكر والخديعة والفسق وانصبغ بذلك صبغا تاما واحد ماكر واحد مخادع كل شوية عمال يزداد مكر ويزداد خديعة يقول وانصبغ بذلك صبغا تاما صار صاحبه على خلق الحيوان الموصوف بذلك من القردة والخنازير ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف حتى يبدو على صفحات وجهه بدوا خفيفا ثم يقوى ويتزايد حتى يصير ظاهرا على الوجه ثم يقوى حتى يقلب الصورة كما قلب الهيئة الباطنة ومن له فراسة تامة اللهم اجعلنا من هؤلاء يرى على صور بالله عليكم قصة الجملة دي مهمة قوي ومن له فراسة تامة يرى على صور الناس مسخا من صور الحيوانات صح ولا مش صح والله أنا أرى ذلك أرى بعض الناس يقول والله هذا ممسوخ كلب هذا ممسوخ خنزير هذا ممسوخ قرد يقول التي تخلقوا بأخلاقها في الباطن فقل اسمع قل أن ترى محتالا مخادعا إلا وعلى وجهه مسخة قرد قل شوف واحد مخادع إلا وتلاقيه ممسوخ قرد يراه ذلك أهل الإيمان وقل أن ترى رافضيا إلا وعلى وجهه مسخة خنزير صح ولا مش صح؟ طيب وقل أن تري أن ترى شرها شرها يعني إيه؟ بتاع الشهوة اللي هو يقول لك أنا قدام الجنيه ما امسكش نفسي في ناس كده والله والله يقول لك أنا شم الدولار أفوق يقول لك أنا قدام النساء بضيع صح ولا مش صح؟ ده اسمه اسمه نفسه شهوانية شره طب ده زي مين؟ قال وقل أن ترى شرها نهما إلا ونفسه نفس كلبية وعلى وجهه مسخة قلب كلب فالظاهر مرتبط بالباطن أتم ارتباط فإذا استحكمت الصفات المذمومة في النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة ولهذا اسمع بقى حز دوت خوف النبي صلى الله عليه وسلم من سابق الإمام في الصلاة حديث بقى جميل جدا خطير جدا بيقول إيه أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن إيه أن يحول الله رأسه رأس حمار الله اشمعنى قال لك وذلك لتمام المشابهة واحد بيصلي الإمام ركع أهو ده يعمل إيه هيرفع أهو رفع قبل الإمام تعمل كده ليه يسبق الإمام طيب هو أنت هتسلم قبل الإمام يعني اللي بيسابق الإمام ده هيخلص قبله بركعة مثلا ولا غصب عنه هيدنه إيه هيسلم معاه ولا لا يا إخوانا يبقى الفعل ده اسمه إيه اسمه غباوة ومين الغبي الحمار فهذا هو المسخ لذلك يقول ابن القيم ان واحد يمسخ قلبه قلب كلب ليه تراه لا يستمتع الا بالجيف بل ولا يريد لاحد ان ينازعه فيها فين في الجيفه نعوذ بالله واحد تاني يمسخ قلبه قلب فأر فأر أعوذ بالله إنسان بس قلبه قلب إيه طب إيه القاسم قال لأنه لا يستمتع إلا بالإفساد في الأرض والفأر بيعمل إيه مفسد في ناس كتير جدا هو يستمتع بالإيه بالإفساد حياته في كده يقول ومنهم من شهوته ثعبانيه فيمسخ الله قلبه قلب حية وذلك لأن لذته في بث السموم تلاقي واحد في ال- في الشلة كده في العيلة كده وسط الإخوة كده ما هو خلي بالك ما احنا مش أطهار قوي يعني ها واحد في الشلة واحد في العيلة واحدة واحد وسط الإخوة هو مهمته إنه يعمل إيه؟ يولع الدنيا ينفخ ينفث بسمومه يبقى الموضوع هادي يولع ليه بسبب مين فلان او فلانه ده ده انسان بس قلبه ايه ممسوخ ممسوخ قلب ايه ثعبان وحي يقول ومنهم من يمسخ قلبه قلب حمار اعوذ بالله ليه بقى قال لانه لا لذه له الا بالكد والتعب حتى انه لا يستمتع الا باكله وشربه يقعد حمار بايه بالنهار جيفة بالليل بيعمل ده كله ليه عشان يروح ياكل أكلة حلوة يشرب شربة حلوة ده منتهى أمله ده حال مين حال الحمار أعزكم الله هذا هو يقول ومنهم من شهوته سبعية فيمسخ الله قلبه قلب سبع لأنه لا يستمتع إلا بالبغي والعدوان على الناس في شله كده معروفين في الامه هو بيستمتع امتى لما يبغي على خلق الله لما يعذب خلق ربنا متعته ان واحد ينضرب قدامه واحد يتعذب قدامه فهذا مسخ قلبه قلب ايه قلب سبع قال ومنهم من شهوته خنزيريه لا يستمتع الا بع... الا بعرض عرضه على الناس فيمسخ الله قلبه قلب خنزير بعض الناس انا ما اعرفش طبعا هو ازاي انسان اصلا يقول لمراته احنا خارجين جهازي جهازي يعني ايه ظبطي نفسك ويبقى ماشي في الشارع والله العظيم ده موجود في الناس صح ولا مش صح يستمتع لما يلاقي نظرات الناس فيها ايه اعجاب دي بتاعتي دي بتاعتي يستمتع بذلك فهذا قلب قلب ايه خنزير اختم بقى حديثي بالايه المرعبه دي ربنا عز وجل بيقول ايه بقى بيقول على الجماعه اللي هم اللي ضلوا عن الطريق ومشوا في الطريق الباطل يقول اسمع هذا تهديد يا شباب قال ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء ها لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون قال أهل العلم لمسخناهم على مكانتهم أي لمسخناهم على المكان الذي عصوا الله فيه يعني ممكن يبقى العبد كما قال في الحديث فيصبحون وقد موسخوا ها هم قاعدين في الحفلة والمغنيات والرقصات شغالين والخمرة موجودة هو كده يصحى الصبحية ايه ممسوخ وهذه عقوبة ربانية عشان كده كان عطاء السلمي أحد السلف الكرام بيقول إيه كان إذا قام من النوم يتحسس جسمه ووجهه ثم يقول والله إني لأخشى أن أكون قد مسخت وأنا نائم يوم من النوم الحمد لله لسه إنسان لم أمسخ الحل إيه بقى يا جماعة الحل حافظ على هذا القلب نقيا إياك أن تتخطى مرحلة السحابة ما تسيبش نفسك أنا لا أطالبك ولم يطالبك الشرع بالمثالية أبدا المثالية الفارغة ديت مش موجودة عندنا أنا ب... عندي ذنوب وأنت عندك ذنوب لكن اوعى ترتب للذنب اوعى لما تقع تسيب نفسك تمشي في الطين والوحل اوعى لما تقع في الوحل تكمل لم هدومك واطلع من الوحل وتطهر ربنا يغسلك لكن صاحبنا ربنا يعافيه اللي ماشي في الوحل وكمل اهو ده يخشى عليه المسخ اللهم انا نعوذ بك من مسخ القلوب ومسخ الصور اللهم خذ بايدينا اليك اخذ كرامي عليك معلش يا اخوانا لحد تنتهي الامتحانات هنوقف الدروس لحد ان شاء الله عز وجل اشعار اخر لاجل امتحانات نص السنه قولوا قولي هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته